قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
تشاهدون الآن من هنا التغيير مع الشيخ هاني حلمي
يهمم نفوسنا من قلوبنا من الضمير خطوة أولى راح تقولك راح تدلك على المصير وانت لو قلبك كبير انت لو سرك في بير او قرارك لو خطير اوعى تفضل للهموم دايما اسير البداية من نفوسنا من قلوبنا من الضمير خطوة اولى راح تقولك راح تقولك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بلغنا رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك أهلا ومرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي من هنا التغيير وقررنا نتغير وإن شاء الله هيبقى أحلى رمضان في حياتنا إن شاء الله ربنا إن شاء الله إن شاء الله يعنا فيه على القيام بأقل حقه بأقل ما ينبغي أن نقوم به يعيننا إن شاء الله على شكره وحسن عبادته إنه ولي ذلك والقادر عليه بس اسمحوا لي أقول لكم اللي في صدري وفي نفسي عن رمضان هذا العام احنا قلنا إلا رمضان ورفعنا شعار فإنهم عدو لي إلا رب العالمين وقلنا فإنهم عدو لي كل شيء هيقطعني عنك يا رب من اللحظة دي هيبقى عدوي كل شيء هيمنعني عن خيرات رمضان السنة دي هيبقى عدوي غفلتي عدوي نفسي الأمارة عدوي الشيطان الموسوس عدوي الدنيا الملهية عدوي أي شيء من اللحظة دي هيبقى عدو ليا لو هيقطعني عنك يا رب لكن بتلاحظوا ان الغفلة شديدة ويمكن الناس لسه مش مركزة خالص في رمضان بعض الناس ما زال الى الان لسه في عطلة السنة والأجازة وبيقضيها يا إما في مصايف يا إما في متنزهات يا إما وإحنا ما قلتش إن ده حرام أو إن ده غلط لكن رمضان محتاج تركيز رمضان محتاج استعداد قلنا ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو لغاية دلوقتي لسه مش مركزين وناقص 11 يوم امتى هنركز يا جماعة لو لغاية دلوقتي يومك في رمضان لغاية دلوقتي لسه ما عشتوش هتعيشه امتى هتجرب في رمضان اول نصائح هذه الجلسة ما تجربش في رمضان رمضان لا يحتمل التجربة ما تجربش من دلوقتي لازم تكون عايش ده تعتاد ده مش لما يدخل عليك زمان رمضان تقول خلاص لما رمضان يجي بقى هنز- هنثبت بقى خلاص كده كده فرض علينا الصيام وبالليل تراويح وهنمسك مصحف زي رمضان التقليدي لا لو عايز من دلوقتي لازم تعيش يومك في رمضان اسمحوا لي اني اقول لكم انا خايف على رمضان خايف على رمضان السنة دي اكتر من اي سنة تانية وانا وبطالع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب خوفني قوي حديثين الحديث الاول رواه الإمام أحمد والبيهقي في شعب الإيمان وفي السنن الكبرى وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف وابن خزيمة والطبراني في الأوسط وقال المناوي إسناده حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واسمعوا بقى الكلام علشان نركز ونفهم خطورة رمضان قال أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالذي يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف به كان كأنه كان يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده والذي نفس أبي القاسم بيده صلى الله عليه وسلم يقول بمحلوف رسول الله ما مر على المسلمين شهر هو خير لهم منه ولا يأتي على المنافقين شهر هو شر لهم منه رمضان زمان الثمرة يا إما الثمرة هتبقى رفع الدرجات يا إما رمضان زمان الحسرة زمان الدركات تتصوروا الحديث أول فقرة فيه بتقول إن المؤمن هيزداد رقي وعلو ورفعة شأن عند رب العالمين والمنافق هيزداد انحطاط وهيزداد للأسف الشديد ضياع ويزداد في الدركات في النزول مفيش شهر هيبقى احلى من شهر رمضان على المؤمن ومفيش شهر هيبقى اصعب على المنافق من رمضان الحديث بيقول صنف نفسك هل انت مؤمن ام والعياذ بالله منافق وانت لا تدري قال شوفوا بقى العبارة الثانية اللي تخوف قوي بالذات واحنا عايشين دلوقتي في شعبان قال إن الله يكتب أجره وثوابه من قبل أن يدخل ويكتب وزره وشقاءه قبل أن يدخل يعني ممكن نكون كتبنا دلوقتي من سعداء رمضان وممكن نكون اتكتبنا من أشقياء هذا الشهر طيب وانت في ليلة النصف من شعبان كنت مركز وانت في ليلة المغفرة لقيتي قلبك انت دلوقتي جنيت ثمرة عملك الصالح حاسس ان انت من بعد ليلة النصف ربنا غفر لك فبفضل الله حاسس بإقدام حاسس بان انت بتتقدم في الطريق بان انت اتغيرت بان اثر المغفرة ظهر عليك ولا الامر على خلاف ذلك لو كتبنا النهاردة النهاردة هيكتب ان احنا من سعداء رمضان علشان لما الملك هيكتب فلان سيفوز هذا العام بليلة القدر فلان ده أصله كان ماسك المصحف في اللحظة اللي الملك كان بيكتب فيها فلان ده كان قائم فلانة دي كانت صائمة فلانة دي كانت ذاكرة ولا كانت غافلة ولا كانت مشغولة بهمها ولا كانت مشغولة بسفاسف الدنيا ولا كانت غفلة وشردة وحيرانة إن الله يكتب أجره وثوابه قبل أن يدخل ويكتب وزره وشقاءه قبل أن يدخل وذلك أن المؤمن يعد فيه النفقة للقوة في العبادة امسك في دي بقى المؤمن بيعد ايه بيعد البذل بيعد ان هو هيضحي بأي شيء علشان يزداد قرب هأبذل وهأنفق والنفقة هنا مش مال بس النفقة هنا جهد النفقة هنا كل ما يستطاع أنا سأنفقه عشان أحصل ثمرة رمضان المؤمن من دلوقتي بيقول هطلع زكاتي اللي بيطلع زكاته في أول رمضان هطلع الزكاة أنا هعمل شنط رمضان أنا هتصدق بصدقة كبيرة علشان الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار علشان الصدقة تطفئ غضب الرب علشان الصدقة المرء يأتي في ظل صدقته يوم الحشر أنا هتصدق علشان أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلال أنفق بلال علشان أنفق أنفق عليك لازم أبرهن على إيماني لأن الصدقة برهان فيلي لغاية دلوقتي ما طلعتش فلوسك في شنط رمضان يلي لغاية دلوقتي ما حسبت الزكاة مالك يلي لغاية دلوقتي ما أعددتش العدة دي خاف خاف على رمضان يلي لغاية دلوقتي ما تدركتش واستعديت واعتدت القيام ولذة القيام والدعاء والتضرع والقراءة ومضاعفة الأجر بالذكر خاف المؤمن يعد فيه النفقة للقوة في العبادة فعشان كده واجبك العملي وانا بقول من اول الحلقة اهو الواجبات عشان تكتبوا معايا علشان ما بقاش في وقت لان احنا نقول كلمات وما يبقاش في اعمال من دلوقتي لازم تثبت القيام لازم تتدرج لو بتقيم كل يوم ربع ساعة خليهم نص لو بتصلي كل يوم بجزء خليهم جزء وربعين لو بتقرأ كل يوم جزء خليهم جزء ونص حاول في العشر ايام دول تختم لك ختمة حاولي في العشر ايام دول كلهم تصوميهم حاولي تعملي شيء اعدي شيء تبذليه لله ليكون قوة لك في العبادة قالوا كان بعض السلف يقول من يتعبد يزدد قوة ومن يتكسل يزدد فترة أيوة العبادة هتجيب التانية الذكر هيجيب قراءة قرآن قراءة القرآن هتجيب قيام القيام هيجيب صيام الصيام هيجيب دعاء الدعاء هو كده اللي بيتدرج من عبادة لعبادة اللي هيبتدي يحسن نيته انا كده كده هنزل شغل هعمل ايه في فترة الشغل ازاي ما ضيعش وقتي خالص لا في لغو ولا في كلمات ملهاش لازمة ولا ولا ولا ابقى مركز في شغلي وناوي فيه نية حسنة بتكسب المال الحلال اليد العليا خير عند الله من اليد السفلى بتكسب هذا المال لاتقوى فيه على عبادة الرحمن علشان ما مدش ايدي علشان ابقى مؤمن قوي بكل امكانيات القوة قوي بمالي قوي بعبادتي قوي بديني بعلمي القوة دي يعد فيه النفقة للقوة في العبادة فمن دلوقتي لازم نصحح النوايا وده واجب عملي تاني رقم واحد عايزين نتدرج نتدرج من دلوقتي علي الكيرف من دلوقتي علي في رصيدك زود كل يوم ولو في قراءة القرآن لو هتزود صفحة كل يوم كل يوم بقرأ كذا بقرأ كل يوم الجزء بتاعي هزوده صفحة وتاني يوم اكتر شوية وتالت يوم اكتر شوية والذكر كذلك انا كل يوم بستغفر 100 مرة هخليهم 200 هخليهم اكثر اتزود أت... يبقى بتدرج عشان يدخل عليا زمان رمضان وانا متنشط في العبادة رقم اتنين عايزين نصحح النوايا نصحح النوايا وهي دي نفقتنا الحقيقية هي دي الزاد الحقيقي لكل واحد مننا صحح نيتك صحح هدفك عايز ايه عايش ليه همك ايه عتق من نيران جنة الرحمن الفردوس مرافقة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم ولا همك شقة ولا همك عروسة ولا همك دراسة ولا همك مرتب ولا همك مركز ولا همك كلام الناس ولا همك همك ايه هو ده اللي انت لازم تعرفه دلوقتي ولازم تحاسب نفسك عليه ان المؤمن يعد فيه النفق للقوة في العبادة والمنافق يعد فيه اغتياب المؤمنين لو لسانك لغاية دلوقتي لم تحفظه ادي الواجب العمل الثالث رمضان عدو للغيبة الغيبة ذكرك أخاك بما يكره حتى لو كان فيه عارف فلان ده ده فيه وفيه عارف علان حتى لو كان هو كده ذكرك أخاك بما يكره اوعى تغتاب اوعى تجيب سيرة الناس اوعى تشغل قلبك بفلان وعلان وبفلانة وعلانة قلنا في زمان النصف كان لا يغفر للمشرك والمشاحن لسه ما طهرتش قلبك لسه ما طهرتش لسانك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يستقيم ايمان العبد مش هتمشي هتيجي في رمضان اسف هتعكز هتيجي في رمضان تمشي اقول لك البرنامج المعروف اول يومين ثلاثه القنوات الإسلامية والمحاضرات وسمعت الدرس وسمعت كذا وسمعت كذا رمضان رمضان رمضان آه لا لا لا رمضان بإذن الله هنتوب السنة دي هعاهد ربنا مش هيبقى زي السنة اللي فاتت لا أريان الله ما أصنع أنا بالفعل هعمل وهسوي خلاص يوم اتنين تلاتة أربعة البنزين يخلص نخش على خمسة رمضان ستة رمضان مش لاقي قلبي احوالي مش تمام بقى جدول روتيني بقى يوم تقليدي بقينا بنخلص رمضان مش لاقي هعمل ايه بحاول ومش جايب شوية بشوية يحدث الفتور تلاقي نفسك وقعت ومفيش استقامة عشان ما تشتكيش في رمضان من المعنى ده احفظ لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه الواجب العملي الثالث احفظ لسانك يبقى هيبقى شعارنا عن اللغو معرضون كلام هايف لا كلام فارغ لا مش هشغل بالي انا بغفلات الناس مش هشغل بالي انا بهموم الناس كل الناس مني في حل اللي بيسبني اللي بيأذيني اللي بيتعرض لي اللي سيبك ليهم رب انا مش هأتعب قلبي وحشحن قلبي بالمعاني دي انا عايز الاقي في قلبي احبك ربي انا عايز الاقي في قلبي اقبال على ربي انا عايز الاقي في قلبي ثناء وتعظيم وتودد لربي انا عايز الاقي في قلبي فانهم عدو لي الا ربي هو ده هو ده الاستعداد امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك هذا هو النجاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عقبة بن عامر امسك عليك لسانك وليسعك بيتك مش وقت بقى دلوقتي مش وقت تعرض لفتن يا جماعة يا جماعة والله أنا لا أستحي إن أقول أبوس إيدكم يلي في الغفلة يلي لغاية دلوقتي شارد بالله بالله ارجع لربك أعلنها معي الآن الفرصة ذهبية قدامك قول إني مهاجر إلى ربي قول إني ذاهب إلى ربي سيهدين أقبل عليه وأعد هذه النفقة وهذا الاستعداد لرمضان اكتب معايا الواجبات التلاتة دول ونكمل بس ناخد الفاصل ناخد الاتصال ده ونعود إلى إلى خايف على رمضان الأخت شيماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ الحمد لله بخير اتفضلي كل سنة وحضرتك طيب وانت صح وسلامة حضرتك ممكن تقفلي التلفزيون وتسمعيني من التليفون على طول اتفضلي
ماشي. آه، شيخ حضرتك لو سمحت كنت بتتكلم على ليلة النصف من شعبان وقد ايه اهميتها ان احنا لازم نقيمها ونستغفر ونشيل المشاحنات اللي جوانا تمام تمام
آه، طيب حضرتك انا في الليله دي الحمد لله رب العالمين يعني انا كنت مريضه فلا قرات قران ولا صليت ولا عملت اي حاجه
نعم لعل ربنا سبحانه وتعالى اطلع عليك وانت مريضة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا سافر أو مرض كتب له أجره كأجر الصحيح المقيم كأجر المقيم الصحيح فلعل ربنا شافك وانت على هذا الحال والله عند المنكسرة قلوبهم لو عدته لوجدتني عنده يمكن انت ربنا احتف برحمة وغشيك بالسكينة ويمكن ربنا امتن عليك وانت منكسرة مريضة وكتب لك الأجر إن شاء الله فلا يعني تيأسي من, رح من روح الله أم عمر السلام عليكم ورحمة الله أم عمار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتفضلي عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ هاني أيوة نعم اتفضلي
من فضلك كنت عايزة أسأل حضرتك بس سؤال يا شيخ أنا أنا رزقت بثلاثة توائم عمرهم دلوقتي سنتين ما شاء الله وأنا يعني في رمضان أكيد هبقى مقصرة جدا في العبادة يعني أنا مش عارفة أعمل إيه يعني جميل فأنا حاضر كده أعرف عايزة أعرف بس حضرتك أنا كده حرمت الأجر رمضان يعني
لا لا وبعدين أنا عارفة إن شاء الله إن هو جهاد وكل حاجة لكن أنا مش مش لاقية برضو أثر أثر في قلبي ال- ال- الموضوع ده زي العبادات يعني فكنت عايزة برضو حضرتك توضح لي الحتة دي لو سمحت جزاك الله خيرا حاضر هي موضوعك ده يدخل معانا في موضوع تصحيح ال- النوايا آه، لا شك انه العبد مننا نيته افضل من عمله نية المرء خير له من عمله وانت مفتاحك في كلمة واحدة ايمانا واحتسابا من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ايمانا واحتسابا كلمة الاحتساب انت مش لاقيه علشان انت مش عارفه تتعبدي ربنا سبحانه وتعالى بالنيه الصالحه في هذا العمل اللي ربنا سبحانه وتعالى امتن عليك بيه احنا للاسف الشديد كتير لما بنكرر على الناس ما بنبقاش جي- بنجيب كل الشرائح يعني بنقعد نقول الصيام وقيام وذكر و و و و، واكيد مش هنستقصي جميع الطاعات ل- وبننسى اكيد شرائح كثيره يعني شريحه الاخوات الحوامل شريحه الاخوات المرضعات شريحه من آه، شريحه ال- كبار السن كل دول ليهم اعمال لازم يتعبدوا الله عز وجل بيها انت اول عمل ليكي انت محتاجه تعيدي نواياكي في تربيه هؤلاء الاولاد يعني لما تحتسبيهم ويكونوا ان شاء الله اعظم اسبابك للدخول للجنه تحسني تربيتهم وتحسني رعايتهم وتبقي بتدعي ربنا سبحانه وتعالى انه ينبتهم النبات الصالح ويصنعهم على عينه عشان يبقى قرة عين لك في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله وعلشان يبقى هو ده الولد الصالح الذي يدعو لك إن شاء الله في عملك ما يبقاش بس عمل بتاع رمضان ولا عمل بتاع آه، وقت معين وقت نشاط معين في الطاعة ده عملك يمتد من بعد موتك لأن كل عمل صالح هيعمله ابنك أو بنتك هيبقى في ميزانك يوم القيامة فلو احنا حسبناها بحساب بحسابات رياضية تماما هتلاقي انت النهاردة لو وفقتي في رمضان السنة دي ممكن يعني يتكتب لك قد ايه ثواب صيام شهر وقيام شهر لكن هم بقى لما هيصوموا ان شاء الله لما يكبروا ويقيموا ولما تح- هتحسني تربيتهم كل دول هيبقوا في ميزانك انت فهتكثري من عملك ده رقم واحد احتسبي رقم اتنين في عبادات مش هتحتاج منك ال- الجهد ده انا عارف انه بيبقى غفله عبادتك الاولى عباده الذكر انا عايزك في كل اعمالك ما بين استغفار وتسبيح وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لسانك لا يفطر من ذكر الرحمن هتجدي دي أثر للكلام ده بس أنا مش عايز يعني مجرد أوراد كده يعني بستغفر 100 مرة ولا بعمل كذا لا أنت ما بتتحركيش إلا بكده أنت بتتعبدي ربنا سبحانه وتعالى بأنك تقفلي المشاكل اللي دايما بتعوقك في الطريق لربنا سبحانه وتعالى انت بتقعي في الذنب الفلاني انت بتعملي كذا بتعملي كذا من الحاجات اللي بتقصري فيها انت مش عارفه تحفظي لسانك زي ما قلنا دي عبادات القصه في رمضان يا جماعه مش صيام وقيام وتلاوه قران بس القصة في رمضان شهر العبودية للرحمن وعبودية الرحمن هتختلف من واحد لآخر اللي هيشتغل وهيبقى نظام حياته لازم ان هو يشتغل مثلا 8 ساعات و10 ساعات ليه عبودية واللي النهاردة بترعى اولادها وبتربيتهم ليها عبودية الام عبودية فمعنى العبادة مش عايزينه نقصره بس على الصيام والقيام و وانا قلت لك اهم العبادات اللي انت تقومي بيها الذكر وسماع المواعظ الحاجات اللي انت مش هتتكلفي فيها جهد يعني مش هنقول لك قيمي قد كده فانت مش هتلاقي قلبك آآ آآ مش هتلاقي وقت عشان تعملي الكلام ده ومش عايزك تعيشي ده رقم ثلاثة في النصائح بالنسبة لك مش عايزك تعيشي الإحساس ده دايما الواحد مننا لما يبتدي يقعد يقول ايه شكله كده رمضان مش هيبقى حلو السنة دي رمضان هيضيع مني السنة دي انا مش نافع السنة دي انا حاسس كده هيقع في الكلام ده لانه بيبرمج دماغه على انه فاشل انما الكلمة بتوع التنمية بيقولوا واحنا بنقول بقى تنمية ايمانية بتوع التنمية بيقولوا ما تستخدمش الالفاظ السلبية ما تقوليش مش هعرف مش هلاقي قلبي قولي ان شاء الله باذن الله هتوكل على ربنا سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان شاء الله ربنا لن يضيعني ربنا امرني بان انا اتزوج وان انا انجب وان انا اعمر الارض ب هؤلاء الأولاد اللي إن شاء الله يبقوا أهل التمكين في الأرض ربنا أمرني بكده فالله أمرك بأن تتزوجي بأن تنجبي بأن تربي إذا لن يضيعك خليها كده عيدي برمجة ذهنك تعبديا لله دي وصية مهمة قوي لينا علشان رمضان ما يضيعش مننا يعد فيه المنافق اغتياب المؤمنين واتباع عوراتهم وكشف عورات المسلمين يا جماعة والله أفزعني 86 مسلسلة يا نهار أبيض 86 مسلسلة لو إيه مش هتلاقي والإعلانات في الشوارع إنه كل ساعة مسلسلة جديدة طب والناس ان شاء الله هتقيم امتى وهتذكر امتى وهتحسن صيامها امتى وهتغض بصرها امتى هيقول لك يعني انت هتحرم لنا المسلسلات طب يعني هي المسلسلة ان شاء الله مش ه... كل عيني هتقع عليهم ان شاء الله ما شاء الله لا قوة الا بالله كلهم محجبات ومنتقبات ومختمرات عيني مش هتقع على عورات يا شيخ ما تحبكهاش الموضوع مش محتاج مننا ان احنا نعملها قوي كده احنا بنعمل ذنوب اشد من كده جاي ده المسلسله بتبقى ما فيهاش حاجه دي قصه مسليه وسلي صيامك يعني رمضان مش بتاع التسليه يا جماعه قلنا شعارنا رمضان ما بيتجربش فيه رمضان مش للتسالي رمضان للعتق من النيران يعني يبقى قدامك الجايزه دي ربنا بيديك هديه بيقول لك خلاص حياتك كلها قدامك فيها فرصه فرصه ما تعو... يمكن ما تتعوضش ما تفقدهاش عتق من النيران كل ليلة يلاقيك قاعد بتتفرج على الممثلة الجديدة اللي مش عارفة ايه وفلانة اللي رجعت بعد طول غياب وانتظرونا واعملونا وسوونا بالله مش احنا محتاجين وقفة حياء نتكسف ان ربنا يطلع علينا في ليلة من ليالي رمضان وهو مقبل علينا وبيعطينا الجايزة واحنا مش دلوقتي نخلص المسلسلة وبعدين نبقى نشوف نشوف ايه الجديد السنة دي البرامج ده بيقول لك القنوات الفضائية السنة دي مكسرة الدنيا ده في قنوات اتفتحت علشان خاطر الكلام ده يعد فيه اغتياب المؤمنين واتباع عوراتهم فهو غنم للمؤمن ومعصية على الفاجر أنا شفت كلمة معصية على الفاجر دي اترعبت رمضان أطلع منه رصيد السيئات بيتضاعف معصية يبقى شهر المعاصي يبقى شهر الغفلة يبقى شهر البعد شفت الحديث الثاني انا قلت لكم حديثين خوفوني الحديث الثاني رواه الطبراني وقال الهيثمي فيه يزيد بن أبي زياد مختلف فيه وبقية رجاله ثقات من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال من ذكرت عنده فلم يصلي عليك دخل النار فأبعده النار وأسحقه فأبعده الله وأسحقه اللي ما بيصليش على النبي صلى الله عليه وسلم صلي بقى وصلي بقى صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي يتذكر أمام النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يدخل بها النار ممكن يدخل بها النار وممكن يبعد ويباعد ويطرد ويلعن ومش بس كده يتفتت يسحق من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله دخل النار فأبعده الله وأسحقه قال من أدرك والديه أو أحدهما فلم يبرهما دخل النار فأبعده الله وأسحقه من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه دخل النار مصدق عندك يقين انك لو ما ركزتيش في رمضان ممكن تبقى سبب دخول النيران مش العتق من النيران دخل النار فأبعده الله امشي ابعد ما تستحقش القرب ليه انا ما عملتش حاجة انا بس ما ركزت شوية في رمضان بس كنت بصوم واقوم بس كنت كذا بس في نفس الوقت كنت مقضيها كنت عايشها كان جدولي هو هو انا عملت استبيان يا جماعة وخليت الشباب يجمعوا لي من افواه الشباب في الساحل الشمالي وفي المناطق المتنزهات يا جماعة ايه اخبار رمضان السنة دي قالوا ايه المشكلة يعني رمضان السنة دي ده هيبقى style تاني خالص رمضان style ايه بقى اه رمضان السنة دي هنبقى بقى صايمين في النهار وبالليل ممكن نصلي كده لوحدينا وبعد كده السهر ونقعد سهرانين واللي بيشربوا شيشة واللي مش عارف بيعملوا ايه وهنقضي يومنا كالمعتاد الخيب الرمضانية اللي انا قلت عليها دي الخيمة الرمضانية من دلوقتي وصلني انها بينصبوا دلوقتي على البلاجات في الساحل بينصبوا الخيم علشان الناس دي هتقضي رمضان ازاي رمضان كده جالهم في النص بقى في الزور طب يعني ما ينفعش بقى كده مايوهات ومش عارف ايه انا مش عايز اقول الكلام ده بس يعني اقول ايه والله من المرار دخل النار من لم يغفر له في رمضان دخل النار فأبعده الله وأسحقه رمضان أنا خايف عليه من حاجات كتير قوي وعايزكم معايا كده وبالورقة والقلم ومع كل عنصر هنقول خايفين على رمضان من كذا هنقول علاج زي ما قلنا العلاجات الأولى دي والبرنامج العملي اللي احنا بنتفق عليه من تصحيح نوايا ومن ذكر للرحمن ومن الاستعداد ومن التدرج أنا خايف على رمضان أول حاجة خايف على رمضان من غفلتي خايف من الغفلة أصل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه قال لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان وقمت فقال سيدنا أبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم راوي الحديث قال لا أدري ليه ما نقولش صمنا رمضان ليه ما نقولش الحمد لله السنة دي صليت التراويح كلها قال لا أدري أكره التزكية أم أنه لابد من رقدة أو غفلة لازم بتحصل غفلة ولازم بيحصل فتور لأن قلوبنا مش سليمة قلوبنا فيها فالقلب ده بيلف اسمه قلب عشان ايه لأنه يتقلب عشان كده كان بيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك والقلب ده في جانب مشرق النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يذنب ذنب إلا نكتت في قلبه نكتة سوداء والناحية التانية تعرض الفتن على القلوب عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء فيبقى الناس هتبقى جزء في قلوبهم أسود وجزء في قلبك أبيض الجزء الأبيض اللي بينكر الشهوات وبينكر الغفلات وبينكر المعاصي الجزء الأبيض ده اللي فيه أثر الإيمان اللي فيه أثر محبة الرحمن وجزء أسود فقلبك الاتنين كده وبعدين يتقلب فممكن يجي في الحتة السوداء تبقى واقف غافل تحرك في القلب مفيش وجاءت سكرة الموت بالحق هعمل ايه يعني مفيش مش حاسس انه المعنى بالقوة دي وواحد تاني جت على الحتة البيضة اللي في قلبه فأول ما قال وجاءت سكرة الموت بالحق بكت عينه وخشع وبدأ يقول يا رب اغفر لي وتب علي وحسن خاتمتي قلبه بقى خاشع وذليل لله سبحانه وتعالى قلبك بقى بيتقلب هنا هنا الإشكال إن الغفلة دي بتبقى حجاب على القلب بتبقى للأسف الشديد ساتر على القلب فمن هنا خايف على رمضان يبقى على قلوبنا حجاب الغفلة نحلها ازاي ناخد الفاصل ونعود إليكم مرة أخرى إن شاء الله
نفوسنا من قلوبنا من الضمير خطوة أولى راح تقولك راح تدلك على المصير وانت لو قلبك كبير انت لو سرك في بير او قرارك لو خطير اوعى تفضل للهموم دايما اسير البداية من نفوسنا من قلوبنا من الضمير خطوة أولى راح تقولك راح تدلك على المصير
سنعود بمشيئة الله حرص من قناة الناس على التواصل مع جمهورها الحبيب سوف تستأنف جولة جديدة من مسابقة زيارة العمر المرحلة الثانية وجوائزها عشر رحلات عمرة في شهر ربيع الثاني شاملة تذاكر الطيران والإقامة والانتقالات الداخلية بدون سحب أو قرعة فقط اتصل من أي محمول على 1707 أو من أي تليفون أرضي على 09000 377 وجاوب على الأسئلة وجمع أكبر عدد من النقاط من إجاباتك الصحيحة على الأسئلة وآخر موعد للاشتراك في المسابقة يوم 20/8/2009 وانتظروا مزيدا من مفاجآت قناة الناس جوائز هذه المسابقة مقدمة من قناة الناس بالتعاون مع شركة الفرقان للسياحة نقطة صدام في تاريخ أمتنا أحداث جسام يريد اكتشافها وتقويمها الدكتور راغب السرجاني ضيف جبريل مع كوكبة من ألمع النجوم في مجالات الحياة يحاورهم ويستضيفهم الشيخ القارئ محمد جبريل بناء الإيمان شرح كبير متماسك الأعمدة والأركان وكيف نصون الإيمان في قلوبنا مع الشيخ أشرف الفيل فقه الصيام كيف نصوم صياما صحيحا مع الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل المقرأة مائدة القرآن الكريم كيف نتحلق حولها لنتعلم كيف نتلو كتاب الله حق تلاوته مع الشيخ إسماعيل آل دراز رمضان أحلى على الناس انتظرونا في رمضان
رمضان أحلى على الناس
باق من الزمن أحد عشر يوما عدنا بحمد الله
بداية من نفوسنا من قلوبنا من الضمير خطوة أولى راح تقولك راح تدلك على المصير وانت لو قلبك كبير ده لو سرك في بير او قرارك لو خطير اوعى تفضل للهموم دايما اسير البداية من نفوسنا من قلوبنا من الضمير خطوة أولى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عدنا إليكم وكنا بنقول خايف من الغفلة طب بسرعة احنا ما بقاش في وقت دلوقتي ان احنا نعمل درس عن الغفلة ولا نعمل درس عن كذا دلوقتي عايزين حلول عملية وسريعة باقي 11 يوم وانا بشوفها دلوقتي اترعبت 11 يوم يا جماعة خلاص زمان زمان الثمرات والخيرات قرب مننا قوي محتاجين نستعد محتاجين نلحق قول لي دلوقتي عارف بقى روشتة ليلة الامتحان هي دي عارف انك تاخد دلوقتي الحاجة بقى اللي تمشيك هو ده هنعمل ايه استدفع الغفلة بان انا احافظ على ركعتين كل ليلة صلي العشاء وصلي بعدهم ركعتين بعشر آيات قال صلى الله عليه وسلم من قرأ بعشر آيات لم يكتب من الغافلين قلنا الكلام ده من أول شعبان وفي سقيا شعبان وبعيد عليه تاني رقم اتنين دوام الذكر دوام الذكر زي ما نصحنا أختنا وزي ما النصيحة العامة لينا كلنا وانت شغال لا يفتر لسانك من ذكر الرحمن اشتغل في الاستغفار اشتغل في التسبيح اشتغل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل في التهليل ما تسيبش دلوقتي الوقت ده من غير ما يكون لسانك شغال تو- في كل تحركاتك في كل سكناتك لا يفتر لسانك من ذكر الرحمن رقم اتنين خايف من الاستدراج ايه الاستدراج بص في ثلاث احوال ربنا بيعاملنا بيهم الحالة الاولانية صنف نفسك في اي حالة من الحالات انت ونفسك تتعامل بانهي طريقة اعمل ذنب اخد العقوبة في الحال الراجل كان ماشي اصاب من امرأة قبلة وهو ماشي راح اتضرب في الحيط فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجرحه ينزف فقال أصبت من امرأة شيئا قال هذا عبد أراد الله به خيرا عجل له عقوبته في الدنيا تعمل الذنب تاخد الايه تاخد العقوبة في الحال رقم اتنين تعمل الذنب تمهل تاخد فترة سماح أطول بس العقوبة لما تيجي تبقى أشد ده كده اتضرب في دماغه المرة التانية تبقى يبقى عقوبة مرة قوي تالت حاجة هي الاستدراج خد اللي انت عايزه خد عيش حياتك لكن سوء خاتمة للأسف الشديد في النهاية وفجأة موت ناخد الاتصال ده ونشوف هنعمل ايه في موضوع الاستدراج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ ازي حضرتك أهلا وسهلا كل سنة وحضرتك طيب وانت بالصحة والسلامة مع حضرتك الحاج عبد النبي من الغردقة أهلا وسهلا أهلا وسهلا بأهل الغردقة كلهم يا اهلا بحضرتك آه، حضرتك انا دلوقتي من من آه، حوالي 20 يوم في رجب نعم بقى كنت بسأل واحد صديقي هنا يا شيخ امام مسجد فبقول له انا كنت عايز كنت اسمع ان في ليله بيقوموها تقريبا في نص شعبان او في نص رجب نعم على اساس ان انا كنت عملت فيها احتفاليه السنه اللي فاتت مم.
فكنتش فاكر في نص رجب او في نص ايه شعبان مم.
فقال لي لا ما وردش حاجه ما وردش حاجه نص حديث ان في حاجه بيقيموا آه، ده صحيح.
احتفاليه في نص رجب او نص شعبان ده صحيح فانا ما احتفلتش لا بنص رجب ولا بنص شعبان مم.
بس كان في النيه فدلوقتي انا قاعد قدام تلفزيون حضرتك فسمعت ان في واحده اتصلت بحضرتك قالت لك انا كنت تعبانه وما قمتش ايه الليله برضه آه.
حضرتك يعني كان كده تقريبا كان يوم ال يوم ال 15 شعبان كان في المفروض نعمل فانا زعلان ان انا ما قمتش حاجه خالص لا لا هو ايه بقى الموضوع هو ما احنا اتفضل.
مش, ما- مش هنختصها ب- بشيء احنا كنا بنقول هو ورد حديث في ليلة النصف من شعبان أن, أن الله عز وجل يطلع على جميع خلقه فيغفر لهم جميعا إلا لمشرك أو مشاحن كان الوقت ده لا يختص بعبادة معينة لا بأن احنا نعمل احتفالية ولا أن احنا نعمل شيء خاص بهذا ال- بهذه الليلة لكن نبقى فيها على طاعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أحب أن يرفع عملي وأنا صائم يعني لما لما ن- يترفع العمل نبقى نحب ان احنا نبقى على طاعه للرحمن سبحانه وتعالى فما كانش ليها اختصاصيه وما تزعلش ولا اي شيء ان شاء الله ربنا يكون اطلع على حضرتك في هذه الليله ولم يجد في قلب حضرتك اي شحناء لاي حد ولا اي شركيات ولا شيء وان شاء الله تكون كتبت من المغفور لهم ولا تختص هذه الليله باي احتفاليات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضرتك آه، ممكن أسأل حضرتك سؤال اه اتفضلي آه، يا شيخ أنا أولا أنا مريضة وما بشربش ولا بتحرك شفاك الله ثانيا وعافاك.
إن أنا يعني بقالي ثلاث سنين بسمع القرآن بختم القرآن يعني في رمضان بالسبعة كنت بختمه مرتين وتلاتة السنة اللي فاتت ختمته مرة نعم على إيه على اساس ان انا مش قادره اسمع يعني كنت بسمعه بالوكمان وكده نعم م- يعني السمع عمل لي صداع وقلق في في دماغي يعني عمل لي تلميل وقلق وتعب في دم- في دماغي نعم ما انا دلوقتي عايزه اعرف الاجر اللي انا اخدته السنه اللي فاتت نعم و- وكده يعني إيه، عشان ختمته مره واحده هل يبقى ع- يعني بخ- يبقى خدت اجر يعني آه إن شاء الله أول طيب.
حاجة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله رب الناس ملك الناس سبحانه وتعالى اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا يشفيك يا رب واحنا لسه بنقول اهو انه ان شاء الله بحسن ظننا في الله سبحانه وتعالى وباحتسابك يكتب لك اجرك على افضل ما كنت بتعملي يعني وانت قبل المرض كنت مثلا بفضل الله ختمتي كنت بتختمي ثلاث مرات اهو ان شاء الله بالنيه الحسنه مش بس انها اتكتبت لك انها يكتب لك ثواب ختمه واحده ان شاء الله افضل من كده كمان ان العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجره كأجر المقيم الصحيح إن شاء الله ربنا هيكون باحتسابك وبنيتك الحسنة يضاعف أجرك عنده سبحانه وتعالى ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم اللي تقدري عليه تعمليه والباقي إن شاء الله في ميزان حسناتك بإذن الله تعالى الاستدراج ده بقى إيه الموضوع الاستدراج ده بقى موضوع خطير قوي شوفوا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وحسن إسناده الأرنوط قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه أنا راكب عربية كويسة وعندي زوجة جميلة وعندي بيت شيك وعندي فلوس وبيجي لي مرتب قد كده بس أنا مش مركز ويعني كل بني آدم خطاء وكلنا كذا وكذا بس أنا غافل قوي أنا مقصر في صلواتي أنا بدخن أنا بمشي مع بنات أنا بعمل كذا على معصيه بس في الاخر خالص عندي الحمد لله اللي انا نفسي فيه وزياده فربنا بيحبني لا مش كده اسمع الحديث اذا رايت الله يعطي العبد من الدنيا على معصيه على معاصيه ما يحب فانما هو استدراج ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به بعد الحلقه ما هتخلص وبعد المحاضرة دي ما هتسمعها والمحاضرة التانية والكلام اللي سمعته على رمضان والمعاني دي وقلبك غافل وبعيد وشارد فنسي فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون يعني إيه الآية دي؟ يعني الآية أن أنا نسيت وغفلت ومشيتها بالطول والعرض وشايف ان ما بتعاقبش فالحمد لله ان شاء الله ربنا هيرحمنا كلنا وهيغفر لنا كلنا وربك غفور ورحيم و و و نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الأليم ما تعاملش ربنا بجناح واحد جناح الرجاء فين الخوف ما تعاملش ربنا على انها جنة بس فين النار لابد الاتنين مع بعض لا ده و- والتاني لا الاتنين مع بعض فماشي كده بقى في الدنيا والتلاهي والغفلات فيقول ايه بقى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء عايز ايه عايز آه، المرتب آه، يزيد ويبقى عندي كذا خد عايز ايه عايز شقه حلوه خد عايز ايه عايز آه، شاليه في في الساحل عشان رمضان السنه الجايه نقضيه كده في في مكان حلو عشان هيبقى صعب قوي هيجي في اول 8 كمان ده احنا على اخر 8 ومش عارفين نعمل ايه طب كمان في اول 8 اه نجيب بقى شاحن ونعمل كذا ونسوي كذا خد خد فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا يا يقول لك فلان من الممثلين او قعد يقول يا ريتني يو- ابقى رصيدي في البنك مليون جنيه اول ما بقى رصيده في البنك مليون جنيه مات اخذناهم بغتة مات فجأة فاذا هم مبلسون مبلسون يعني عارف اللي هو بيفتح بقه بوجوم كده اللي هو يقول لك متنح يعني مش عارف ايه ده معقولة معقولة بعد ما سكنت القصور وقعدت في كذا ومعقولة ممكن يكون الحساب كده اه والله وكل سنة يتقال لي على أهل الغفلة والناس اللي مش مركزة الشباب في سن قبل العشرينات حتى 18 سنة و20 سنة و25 سنة ومات فجأة وحوادث السيارات وحوادث كذا وكذا وكذا واسألوا الناس المختصين في الأمور دي وهم يقولوا لكم قد إيه نسبة حوادث السيارات وموت الفجأة في الشباب مش هنستدرج طب نعمل ايه علشان لا نعامل بهذا الامر انا خايف على رمضان من الاستدراج عشان لا تستدرج ادم الحمد اشكر نعمة ربنا عليك وجدد توبتك علشان لو في معصية والمعصية دي ممكن تحول بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى يزول اثرها ويزول عقوبتها عشان لا تعاقب بالاستدراج من دلوقتي عايزين نركز يا جماعة في برنامج اليوم يكون إن شاء الله بإذن الله يكون لقائنا الأسبوع القادم يومك في رمضان إزاي هنعيش اليوم وعايزه من دلوقتي يلا نكتب بقى من الفجر للفجر هنعمل إيه واتفقنا على الكلام ده من أول رجب وأنا بعيد وأزيد فيه علشان خاطر الناس من دلوقتي إحنا كنا في مرحلة رفع المعدلات الإيمانية عايزين الطاقة الإيمانية عايزك تشحن دلوقتي عايزك تملى التانك دلوقتي عايزك تدخل رمضان وانت فول تانك لازم علشان الشحنة تكون وصلت لأعلى ما يكون عشان تدخل رمضان تاخد الغنائم بقى يومك تبتدي بقى شوف هتعدلي في ايه انا محتاج دلوقتي آه، اسمع محاضرات خلال العشرة ايام الجايين دول كل ما يذكرني برمضان اقرا اشياء عن الدار الاخره اشحن احوالي الشوق الحب للرحمن سبحانه وتعالى المعاني دي علشان ادخل على رمضان بنفسيه مختلفه اتنين عايز نفسيه التحدي لاورين الله ما اصنع لن يسبقني الى الله احد عايزك تدخل مش متقاعس مش متخاذل مش مالل مش حاسس ان انت ما تنفع والله هيكون بس انت خد القرار وانت خد القرار دلوقتي ولازم هيكون باذن الرحمن ثلاثة لا لأي ذنب قاطع لا من دلوقتي اكتب قائمة قائمة الذنوب اللي انت خايف منها وابتدي تدرج فيها عن اللغو معرضون عايزين نبقى اكثر ذكر للرحمن سبحانه وتعالى المعاني دي عيش يوم في رمضان وهاجي معاك الاسبوع الجاي ان شاء الله ونتكلم بقى خطوة خطوة ولحظة بلحظة ونية بنية هنوصل لرمضان ازاي ونحن عباد للرحمن الى رمضان نحن عباد للرحمن فانهم عدو لي الا رب العالمين لن يسبقني الى الله احد ان شاء الله احلى رمضان في حياتنا سبحانك سبحانك سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
البداية من نفوسنا من قلوبنا من الضمير خطوة أولى راح تقولك راح تدلك على المصير وانت لو قلبك كبير انت لو سرك في بير او قرارك لو خطير اوعى تفضل للهموم دايما اسير البداية من نفوسنا من قلوبنا من الضمير خطوة أولى راح تقولك راح تدلك على المصير البداية